كان زمان لما يهلوا على المسرح هما الفرحة اللي بجد كان زمان أشهر ثنائي في السينما المصرية يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة كان زمان يتلموا حوالين الراديو عشان يسمعوا ساعة لقلبك
انت نايم يا حبيبي كان زمان بطلودة واسمعودة ياما لسه نشوف وياما الغراب يا وقعة سودة جوزوه أحلى يمامة ويا ترى من هي اليمامة كل حاجة هتعرفوها في كان زمان مع بوسي الخطيب على تسعينات FM
كان زمان مع بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة ثلاثة ونص العصر على تسعينات FM
يا مساء الفل على جمهور تسعينات FM وحشتونا جدا آه النهارده اخر حلقه من آه موسم كان زمان وحبيت مع اخر حلقه من آه موسم الاول اللي كان زمان ان نختمها كده يعني ب- بحاجه مميزه وطبعا ما لقيتش اكتر حاجه مميزه غير ان احنا نرجع لعملاق الكوميديا ومهندس الكوميديا الاول فؤاد المهندس ساعه لقلبك ساعة لقلبك من أكتر البرامج الإذاعية اللي كانت محبوبة جدا في فترة معينة من بداية الخمسينات آه، تفتكروا زمان واحنا صغيرين واحنا رايحين الصبح المدرسة و... وتلاقي الصبح أم كلثوم وبتقول س- صباح الخير اللي معانا وحلاوة شمسنا وخفة ظلنا ولا يا حلو صبح يا حلو طل القنديل وجمهورية آه، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة وكلمتين وبس كل ده معاهم كمان إذاعة ساعة لقلبك أو برنامج ساعة لقلبك واللي كان مكسر الدنيا في الوقت ده تعالوا نسمع كده ذكريات جميلة ما نقدرش ننساها أبدا آه، ساعة لقلبك مش مجرد برنامج آه، إذاعي ده علامة عظيمة جدا في عالم الكوميديا آه، عبارة عن برنامج إذاعي بيقدم سكتشات آه، كوميدية في حضور الجمهور وده كان بيخلي التفاعل حلو قوي قوي بينه وبين الجمهور على أي كلمة على أي حوار بيتقال تلاقي الجمهور بيتفاعل بيضحك بيرد بيقول وده كان بيخلي ليه آه، شكل تاني وإيقاع تاني كان مختلف آه، في تقديمه في الوقت ده آه، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم عن عالم ساعة لقلبك وعن أنا عن نفسي بسميه جمهورية ساعة لقلبك تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عليه بالتفصيل
انا واد خطير ايوه خطير والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير اعرف كتير وافهم كتير لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير جدر رقبتي اتوتكت على الاتيكيت تلوح يمين تلوح شمال لما استويت غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت انا شايل الهم زكايب ومليش في الحق صاحب والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب متفلسف في اللماضة متأستز في النوايب مزمن في فن البروتوكول وودق درج ماليش نظير 30 سنة في الهم ده حتى اسألوا جد السفير أنا واد خطير أيوة خطير جدا خطير خطير خطير العهدة جوه القصر ده بمليون جنيه وانا اللي ماسك كل ده بدقه ونظام حتى الطبيخ لازم انا اللي اشرف عليه وانا اللي علمت المدام حشو الحمام انا اصلي دبلوماسي وعينيا في وسط راسي احب احب امشي حالي وفاهم اختصاصي اصلح المشاكل واصلح الكراسي تلاتين سنة بالشكل ده حيوية ونزاهة وضمير لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير أنا واد خطير أيوة خطير جدا خطير خطير خطير
ساعة لقلبك زي ما قلنا برنامج فكاهي آه، تم تأسيسه سنة 1953 واللي فكر فيه وأسسه هو آه، يوسف عوف وسمير خفاجي آه، في كتير قوي من الممثلين زي فؤاد المهندس آه، أمين الهنيدي محمد عوض آه، الدكتور شديد واللي مش عايزة أقول اسمه الحقيقي بس الناس كانت عارفاه بالدكتور شديد الخواجة بيشو آه، خيرية أحمد آه، الجميلة آه، ممثلين كتير قوي كان ليهم حس كوميدي عالي قوي تعالوا نبتدي بفؤاد المهندس وقلنا ان هي كانت بداياته مع آه، بابا شارو في الاول وعمل آه، اغنيه الاحتفال باعياد الميلاد اللي هي يلا حالا بالا بالا- بالا حيا بالفساد وهو كان بيرد ويقول آه، انا مش راح اغشك بغبغان كبير يا مولود في عشه مفتوم على الشعير آه، نجحت طبعا الاغنيه جدا والناس كانت آه، مبسوطه منها قوي وده وفي الوقت ده نضجت آه، فكره آه، ساعه لقلبك آه، مع آه، كفي آه، مع يعني آه، صديقه وزميل الكفاح هو عبد المنعم مدبولي وهو اللي كان دايما اللي بيكتب سكتشات آه، ساعة لقلبك آه، في الوقت ده كانوا بيدوروا على ممثلة آه، عندها حس كوميدي عالي قوي وما تكونش مشهورة قوي و... وتبقى آه، قاسم مشترك ليه مع فؤاد المهندس آه، في كل سكتشاته آه، راهن عليها فؤاد ال- آه، عبد المنعم مدبولي آه، صاحب مدرسة آه، مدبوليزم زي ما بيقولوا واللي طلع منها آه، كتير قوي من الفنانين زي عادل إمام وزي سعيد صالح وزي أحمد زكي آه، راهن عليها وفعلا كسب الرهان كان بيقول إن هو كان آه، في آه، آه، مسرح الهوسبير وكانت آه، خيرية أحمد بتمثل أول أدوارها آه، سمعها وشاف قد ايه الجمهور متفاعل متفاعل معاها جدا وكانت شاطره قوي كان اول دور ليها وكانوا بيسقفوا لها من براعتها وقدرتها على الاداء وقدرت تضحك الناس قوي قوي المهم كانت هي آه، كان بالنسبه لها عبد المنعم مدبولي هو يعني الباب الرئيسي اللي دخلها لعالم الاذاعه ونجوميه والنجوميه الاذاعيه آه، خيرية أحمد في الأول كانت بتقدم أدوار صغيرة وكان بيكتب لها أدوار صغيرة لحد ما فعلا أثبتت آه، جدارتها إن هي ممثلة شاطرة جدا لدرجة إن الجمهور كان بيستنى بيستنى طلتها ويستنى أول ما تدخل على فؤاد المهندس وهي مجنناه ومطلعة عينه وبتقول له
صباح الخير مع الزوجة الصاروخية سريعة الطلقات زوجة الأستاذ محمود
خيرية أحمد وفؤاد المهندس محمود في الصيف تأليف عبد المنعم مدبولي بأنا يا حضرات الأفاضل كان لي عادة كل سنة وأنا عازب أخطف رجلي وأروح أخد لي يومين في اسكندرية أروق فيهم دماغي ومن يوم ما اتجوزت يا حضرات الأفاضل لا شفت اسكندرية ولا اسكندرية شافتني لكن جيت السنة دي وقلت يا واد خد مراتك الست المصونة والجوهرة المكنونة واقعد لكم يومين في اسكندرية وعنها بعد ما قلت لها واتفقنا رحت جايب الشنط وابتديت اوضبها اجيب قميص من هنا على بنطلون من هناك من هنا وده من هناك لما دماغي ما بقتش عارف اذا كانت هنا ولا هناك وفي وسط المولد اللي انا فيه ده يا حضرات الافاضل وعمال اراجع اللي خدته واللي ما خدتوش دخلت عليا الست بتاعتي محمود
ادي المناديل وادي القمصان وادي الشرابات محمود وادي الفانيلات وادي البنطلونات محمود محمود وادي الفوطه وادي الاسنان محمود وادي معجون الاسنان وادي عده محمود.
الحلاقه وادي الامواس محمود.
وادي الفانيلات محمود.
ناقص ايه يا محمود ناقص محمود.
ايه ناقص ايه ناقص ايه محمود.
وادي الفوطه محمود.
وادي ال- وادي الفرشه محمود.
وادي الحلاقه وادي,
محمود وادي الامواس محمود.
وادي القمصان محمود وادي الشربة ايه
انت بتعمل ايه يا حبيبي بعمل ايه
ورجعنا لكم تاني ومحمود وطلع عين محمود من كتر ما عمال يوضب في الشنطة ومراته محمود محمود وهو طبعا مش عايز يرد عليها ما هو برضه غلطان ما بيردش عليها ليه من الأول ما هو اللي بيعمل كده المهم آه نجحت جدا خيرية أحمد في دور آه الزوجة البلهاء الزوجة الساذجة اللي دايما توقع جوزها في المشاكل وتعمل له مصايب ويحاول يتخلص منها شمال ويمين لكن ما بيعرفش دايما قاعدة في أرابيزه وتطلع مرة واحدة وتقول له محمود وهو طبعا آه، في الآخر يبقى عايز هو اللي ينتحر آه، زي ما قلنا نجحت جدا والجمهور استقبلها استقبال حلو قوي قوي قوي آه، آه، خيرية أحمد آه، فنانة وكوميديانة من الطراز التقيل آه، على الرغم ان هي ما خدتش ولا مره بطوله مطلقه آه، في اي فيلم او اي مسرحيه لكنها كانت فنانه ليها طرازها الخاص وليها اسلوبها وادائها اللي الناس كلها بتحبه جدا آه، بعد كده خطفتها اضواء السينما آه، وبدات آه، بادوار صغيره وبرضه بنفس الزوجه البلهاء الزوجه ال- الحبيبه اللي هي مكبره دماغها وبتعمل مشاكل لحبيبها آه، عملت مع فريد شوقي في ساحر النساء عملت آه، مع اسماعيل ياسين آه، الخدامه حبيبته في آه، وهي حبيبه الحانوتي اللي كلت الميت يا ابن المفجوعه اكيد فاكرينه آه، عريس مراتي مع اسماعيل ياسين الفانوس السحري عملت ادوار يعني هي ثانويه لكن وادوار صغيره لكن ادوار مهمه وعملت علامه في تاريخها آه، عايزه اقول لكم كمان ان خيريه احمد هي شقيقه الفنانه آه، سميره احمد وعلى الرغم ان يعني سميره احمد كانت واخده بطولات مطلقه في افلام كتير و... وكان ليها يعني نجوميه خاصه بيها الا ان الغيره ما بينهم ما كانتش موجوده ولما كانوا دايما يسالوها يعني ليه هي واخده جانب كوميديان و... وسميره واخده جانب الدراما وان سميره ناجحه جدا في اللي هي بتأديه وبتاخد بطولات مطلقه كانت بتقول لهم ان كل واحد فينا ليه رسالته الخاصه وليه اسلوبه الخاص ومفيش غيره ما بيننا كل واحد بيقدم حاجه مختلفه عن التاني وعملت معاها آه، يعني اشتركوا مع بعض في بعض الادوار كانت بتطلع معاها في ادوار صغيره زي عالم عيال عيال آه، ماما في الاسم آه، كمان هي كانت آه، زوجة الكاتب الكبير آه، يوسف عوف اللي كان بيعمل آه، آه، بيكتب ليه آه، ساعة لقلبك وكتب لها معظم أدوارها كانوا الاتنين ثنائي آه، مشترك في وكان بيعمل لها معظم أدوارها حتى كمان كان عامل لها آه، مسلسل مشهور جدا كان بيجي في رمضان اسمه ساكن قصادي مع سناء جميل ومع محمد رضا ومع عمر الحريري وميرنا المهندس وكانت الناس بتستناه سنة ورا سنة لأنه كان مشهور جدا والناس كلها كانت بتحبه آه، من ابرز الشخصيات كمان اللي كانت موجوده في ساعه لقلبك الخواجه بيشو طبعا الخواجه بيشو ده كان يعني قصه لوحده وحكايه لو نعرف هو ايه واوله واخره ايه هنستعجب طبعا مش مش هنقدر ننسى ال- ال- الجمل اللي كان بيقولها آه، يا انا والنفوخ بتاع انا يا حبيبي وبرع جدا في دور الخواجه على الرغم من انه مسلم ومصري آه، والدور اللي اشتهر بيه جدا وما عملش غيره في السينما المصريه هو ما عملش اي دور غير غير الخواجه بيشو آه، عايزه اقول لكم آه، طبعا فاكرين ال- آه، الجواب المشهور اللي قعد يكتبه مع اسماعيل ياسين وهو ال- آه، ان ال- الحمار بتاعه جه في نص السكه وخرم وكل ما يقول الخمار بتاعي لا انا طبعا آه، واسماعيل ياسين يقول له طب عيدها تاني يا خواجه وطبعا احنا كنا بقى واحنا صغيرين كنا نجيب ورقه وقلم ونحاول نكتبها بس بجد ما كناش بنعرف نكتبها كنا يعني متابعين الموقف مع اسماعيل ياسين وحاسين قد ايه هو كان بيعاني مع الخواجه بيجو آه تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف آه الخواجه بيجو
آه زمان وكان يا مكان كان الزمان إنسان زمان وكان يا مكان كان الزمان دلوقتي ليا زمان ما بقتش زي زمان طيب يا صبر طيب يرحم زمان وليالي زمان ناس يا مدني يا فرحان يرحم زمان وليالي زمان والناس يا مدني يا فرحان الدنيا كانت وردة وشمعة ولسه ما اخترعوش أحزان زمان زمان وليالي زمان ساعة ألف أزف عرايس وساعة أدور مع نور عرسان ساعة ألف أزف عرايس وساعة أدور مع نور عرسان ويا المكان بيجيلي مزاج أسوأ العزال آه لما أقول شيء الزفة تمشي ولما أقول حس كله سمعوش ودق يا مزيك
ورجعنا لكم تاني ويا صبري طيب ودق يا مزيكا واحلى أغ- اغنيه واحلى اداء آه، ولا اروع من كده لعبد المنعم مدبولي بجد يعني من اكتر ال- الحاجات اللي عملها حلوه قوي آه، و- و- وبتتحس قوي انا نفسي من النوع اللي بحب آه، اداؤه هو وفؤاد المهندس في الاغاني يعني هو مش هما مش صوت بس بيأدوا حلو قوي قوي قوي آه، هما فعلا كانوا ثنائي مميز جدا وكانوا مع بعض على طول في كل حاجه آم، تعالوا كده بقى نشوف مقطع حلو كده من ساعة لقلبك للخواجة بيجو وهو بي- بيتكلم باليوناني
ضعفاء مش كده حرام عليكم احنا عاوزين ننام ده ده مين؟
انا بازو ايه مش عاوزين النهارده
مش عاوزين إيه؟ يعني وبعدين بقى في اليوم اللي ما طلعلوش شمس دي ايه ايه الهوسه بتاعتك دي ما دقش الكفته انت عمال يدق في الكفته بقالك سبع ساعات دي انت ايه الكفته بتاعك دي خدان يا ريت اسمتي ده لحم الفيل اللي جابه ابو لمعه طلع جملي
في الجملي في الجملي يعني ايه مسرح ننام احنا ولا دي ايه انسد بقى احسن والله ابعت لك جمعه واخد اسمه جمعة ربنا يسخطه ويبقى ثلاث
اسمه الفني واللي هو اخترعه كده واللي مالوش أصلا أساس على الأرض ركزوا معايا بيجو كاسفاريتو كاتوليانو باستانو أرسيانو جندوفلو كولاسو باولو فاستاولو بونو فينو بيجو ده يوناني فاعذروني بقى والله ما أقدر أقولها تاني المهم الاسم ده ملوش اي اساس من الصحه وملوش اي اساس على واقع الارض هو اخترعه وسبب اختراعه للاسم ده بقى حدوته كده جميله هو البي وهو في سن المراهقه كان في الزقازيق وكان بيحب بنت يونانيه كانت ساكنه آه، في الدور الثاني وهو كان في الدور الاول تقريبا حاجه زي كده وعبد الحليم حافظ كان ساكن معاهم في نفس البيت على فكره في الزقازيق المهم البنت كانت يونانيه وكانت جميله جدا وهو حبها جدا لدرجه ان الزقازيق كلها عرفت حكايتهم وقصه الحب بتاعتهم كانت يعني الناس كلها عارفاها وعبد الحليم حافظ وهو صغير برضو دخل في نفس ال- الموال معاهم لكن والدته لانها خافت عليه جدا لانه بجد ابتدى ان هو يفشل في الدراسه راحت واخداه وهيلا بيلا وراحوا على مصر علشان تنقذه من من قصه الحب اللي طبعا اكيد فاشله فاشله يعني فده جه حبه لان هو يبقى يوناني وانه يبقى دايما عامل شخصيه الخواجه اليوناني آه، على ارض مصريه يعني هو فعلا يعني زي ما كانوا بيقولوا عليه هو آه، قصدك كذاب يعني آه، تقدر يعني بتصدقه جدا وهو بيتكلم يوناني وانت انا عن انا واحده من الناس اللي طول عمري اعرف ان هو يوناني يعني انا ما اعرفش ان هو م- مصري ومسلم الا يعني من فترات قريبه يعني آه اسمه الحقيقي فؤاد راتب شوفوا اسمه جميل قوي فؤاد راتب بسيط خالص آه زي ما قلنا لك ان هو بيقنعك جدا ان هو يوناني آه، فؤاد راتب كان مدير للعلاقات العامة في اتحاد الصناعات المصرية خدوا عندكم بقى ده يعني ده حاجة جامدة جدا بقى وكمان موظف في الهيئة الآسيوية الأفريقية للشؤون الاقتصادية تخيلوا ومثل مصر في الكويت في آه، كمدير للعلاقات العامة هناك واشترك في التلفزيون الكويتي في عمل مسلسلات كتير آه، واعداد مسلسلات في التلفزيون الكويتي لانه كان لسه في بداياته برضه آه، زي مثلا ضرب الزلق آه، ورجع لمصر تاني سنة آه، يعني قعد فترات في السبعينيات وبعد كده توفى نتيجة أزمة قلبية مفاجئة سنة 1986 على الرغم انه طلع وسط نجوم كبار زي عبد الفتاح القصري واسماعيل ياسين وفؤاد المهندس الا انه بجد ترك بصمه هايله جدا آه، كان ليه شهره كبيره جدا مغطيه يعني على آه، الممثلين والمشاهير في الوقت ده الخواجه بيجو يعني خلاص معروف مين هو وبيعمل ايه وافلامه ايه على الرغم ان هو كان بيط- بيطلع في ادوار ثانويه وادوار يعني يعني لا تعد مثلا دقائق على الشاشه يعني مع شريك كفاحه بقى واللي كان مقاسمه ال- النجاح ابو لمعه ابو لمعه ده بقى كان حكايه لوحده تعالوا بينا نشوف ابو لمعه كان بيعمل ايه حضرتك الخبير الافرنج بتاع الفيضان آفة وقالوا لي روح عند الكوبري الأعمى رحت قابل الخبير العربي انا برضو لما شفتك قلت ان حضرتك بتاع الفيضان وعرفت لي ازاي شايفك واقف مبلول
يا شبابي انا قلت لك ان انا خبير الفيضان وجيت هنا علشان نقابل الخبير العربي بتاع الفيضان خضرتك الخبير لا انا الفيضان
خس كده بقى اه بصراحه يعني ايوه انا خبير فيضانات العالم دي كله كده لكن فيضان النيل ده بالذات اه انا ما نعرفوش حلو حلو حلو وعلشان كده اه عاوز منك شوية معلومات علشان نشتغل ده احنا هنشتغل شغل الزبون واقع برجلاه
قول لي من فضلك من فضلك
فيه كام مقياس على النيل ده مبلغ خد عندك مقياس اسوان ايه مقياس اسوان ومقياس الروسارس ايه والرصارس ومقياس الرادة والروضة والحضانة
الخضانة احنا اول مرة نسمع على الخضانة دي على السنة بقى دي عشان ولاد النيل يا أنا
يظهر بيبخ دي ولا ايه؟ النيل له ولاد لا، امال ايه قال لا ولاده فرع رشاد وفرع دمياط وفرع طنطا
استنى هنا ايه فرع رصيد وفرع دمياط دول عارفينهم كويس ايه فرع طنطا دي؟
ما هو خلي بالك ايه؟
لما ربنا فتح عليه فتح له فرع في طنطا
يا حبايبي مش وقته مش وقته الفيضان سديد وماشي سريع وعالي قوي على ايه يا ابني هو انت شفته فيضان ده كان يوم له العجب خلي بالك يوم
استاذ الفشر والمعر في ساعة لقلبك في السينما المصرية محمد أحمد المصري ليه نبرة صوت كده معينة وليها رنة كده وهو بيقول الفشرة التمام و... وانت تصدقه وقاعد يا عم يا عم استنى انت بتقول ايه انت في ايه استنى اقف وده شغال بيقول بيقول واحنا يعني ميتين من الضحك على اللي هو بيقوله آه، زي ما قلنا اسمه محمد احمد المصري عايزه اقول لكم بقى ان استاذ الفشر والمعر ده كان ناظر لمدرسه الساعديه بنين في وزاره التربيه والتعليم تخيلوا مفيش اي وجه مقارنه الجديه والصرامه في التعليم وناظر مدرسه بنين يعني ما ما- ملهاش حوار تاني وهو في السينما وفي الساعة لقلبك أول ما ابتدى آه، طبعا أول ما يبتدي السكتش هو والخواجة بيجوا هما الاتنين كانوا مشهورين إن هما الاتنين بيطلعوا مع بعض وأول ما يقول له شوف يا خواجة تعرف إن الجاي كله معر وفشر وخيال وتوقعات من دماغه وخيال ملوش بعد كده يعني هو بيقول اللي هو عايزه ولازم احنا نضحك ونصدقه ونفضل نضحك عليه آه، احمد آه، محمد المصري كان ليه كده حوارات جميله آه، جريده الجيل آه، في الخمسينات عملت معاه حوار آه، ساخر كده المهم استضافوه وقعدوا يتكلموا معاه الصحفي بيقول له انت ليه عملت عمل... هو فعلا عمل عمليه اللوز فهو دخل ده في ده بقى قال ايه بيقول له انت عملت عمليه اللوز ليه قال له علشان انافس عبد الحليم حافظ في الغنى وانا بعمل عمليه اللوز الدكتور لقى 30 لوزه خدتهم عملتهم سبحه وفضلت طول ما انا في العمليه صاحي الدكتور يقول له نام يقول له لا مش جاي لي نوم يا اخي خليني صاحي اشوف هتعمل ايه وتسوي ايه ده كانت اخر معره وفشره عملها يعني وقالها على العمليه بتاعته آه كمان معانا بقى بعد الفشر والمعر بتاع ابو لمعه معانا الدكتور شديد من الفشر الجامد قوي للهدوء وال يعني الروقان الر... يعني مفيش مفيش بعد كده رايق جدا انسان ماشي براحته ماشي في الحياه براحته محمد فرحات الدكتور شديد كان معروف باللقب ده هو فعلا دكتور آه، محمد فرحات آه، خريج آه، كلية الآداب آه، قسم فلسفة واخد ماجستير ودكتوراه آه، محمد فرحات آه، جد جدا إنسان يعني ملتزم جدا قارئ جيد جدا آه، محمد فرحات آه، عايزه اقول لكم انه آه، كان اول بداياته كانت في الساعه لقلبك واشهر آه، مقولات ليه او الحاجات اللي بيقولها دايما والناس فاكرينها آه، يا رب يا اخويا يا رب وماله يا ابني مش عيب آه، هو انا اتعشيت ولا لسه ما اتعشيتش يعني دايما كان يمثل دور الراجل اللي هو الايه اللي مش فاكر حاجه ودور اللي قبله ودور اللي ما- ملوش دعوه بالدنيا يعني آه، محمد فرحات آه، اشتغل آه، قعد فترة واشتغل عشر سنين قطع عن التمثيل واشتغل في هيئة الإذاعة البريطانية في قسم اللغة العربية كان آه، بينتقد ال- آه، المسرحيات والأفلام العربية آه، ولما رجع تاني تقلص بقى أدواره في أدوار بسيطة جدا ما كانتش معروفة قوي آه، كان ليه طقوس غريبة الراجل ده آه، على الرغم ان هو متجوز متجوز من بنت القائد الحرس الملكي في الوقت ده هو كان على فكره عايزه اقول لكم ان محمد فرحات آه، جده الاكبر آه، كان من آه، ال- من ضمن اللي جم مع جيش ابراهيم باشا ايام محمد علي الراجل ده طقوسه الخاصه كانت ايه بقى كان يقعد دايما في بنسيون لوحده على الرغم انه متجوز وعنده اولاد آه، ويقعد في كافيتيريا آه، فندق ماريوت ويشرب القهوه بعدين يشرب آه، العصير الفراوله بعدين عصير المانجا آه، هو كده بيحب يقعد لوحده يحب يقرا المقالات السياسيه يحب يالف كتب آه، كان مسمينه الدكتور الفيلسوف آه، عايزه اقول لكم ان محمد فرحات ليه كتاب في آه، المعهد العالي للفنون المسرحيه اسمه فن المسرح بيدرس لحد دلوقتي آه، كان شاطر جدا في رياضه الشطرنج لدرجه ان هو كان بياخد جوائز كبيره جدا لنادي الزمالك آه، بسبب ان هو شاطر جدا في الشطرنج وكان بياخد جوائز كبيره قوي آه، فؤاد المهندس بقى كده خلاص خلصنا آه، ساعة لقلبك ولازم نختم مع ساعة لقلبك بقى بفؤاد المهندس وأحلى مقطع لفؤاد المهندس مع هالة سرحان
عبد الحكيم عامر والثوره كلها اي فطلب عبد الحكيم عامر آه، جمال عبد الناصر محمود يا حبيبي مم. طلبها جمال عبد الناصر اه طلبها مم.
قال لي لازم تعمل محمود يا حبيبي مم.
فقلت لعبد المنعم مدبولي هو اللي بيألفها اي
فقال لي طب اعمل ايه قلت له اعمل لنا حاجه يعني على الجيش وعلى البتاع فعمل ايه عمل آه، ان آه، بيحاربوا مم.
وتعهدوا ل... لمحمود انه يحط الخطط مم.
الخطط مم.
يحط الخطط بتاعت الحرب مم.
فقلت له طيب كويس وهي تقول لك محمود يا حبيبي وانت بتحط الخطه مم.
بس فبدانا نشتغل وبدانا نشتغل وبدات اقول آه، والطيارات تيجي من هنا محمود وتيجي على على الموقع محمود يعني بدأنا ايه نشتغل وعبد الناصر واقع من من الضحك الضحك فطسان
وبعدين آه، خلصنا مم.
وهو رايح على العربيه قالوا قال لهم ابعتوا لي هاتوا لي فؤاد مم.
رحت قلت له ايوه يا سياده الرئيس بص لعبد الحكيم عامر وقال له طب يا اخي لما هو هو بيعرف في الحرب طب ما يعني ساعدوهم ساعدوهم
وخلصت حكايتنا النهارده وخلص الموسم الاول مع زي ما ابتديناه مع العملاق الكبير فؤاد المهندس برضه نهيناه مع فؤاد المهندس واخر آه، اغنيه واحلى اغنيه ليه ممنون ممنون كل سنه وانتم طيبين بوس ابراهيم
ممنون ممنون يا اخوانا انا ممنون يا اخوانا انا ممنون باسم الفن اقول ممنون يا حضرات المكتشفون باسم الفن اقول ممنون يا حضرات المكتشفون خدمة عظيمة الفن السيمة وما يطلبه المستمعون أنا ممنون أنا ممنون أنا ممنون أنا ممنون أنا ممنون نون نون أنا ممنون ممنون ممنون
أجدع مطرب مهما يكون أجدع مطرب مهما يكون جنبك يبقى رغاوي صابون جنبك يبقى رغاوي صابون كنت زمان حظي بيوجعني ولا ملقاش سمي يسمعني كنت زمان حظي بيوجعني ولا ملقاش سمي يسمعني ولا فيش مخرج يوم طلعني قبل يقولوا عليه مجنون قبل يقولوا عليه مجنون خدمة عظيمة الفن سليمة وما يطلبه المستمعون أنا ممنون أنا ممنون أنا ممنون أنا ممنون أنا ممنون نون نون أنا ممنون ممنون ممنون
ده انت يا شيخ كنز ومدفون